ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا زال الحديث أيها الإخوة عن عقيدة القدر والتي هي أصل التوحيد وهي لب التوحيد أيضا نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده وكنا قد توقفنا في اللقاء الفائت عند عنوان هام جدا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تحت في تفسير قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء لكن لا حلي قبل ذلك أن أذكر لكم طرفا من العظمة احنا قلنا أيها الإخوة أن عقيدة القدر معتمدة على حسن ظنك بالله واستسلامك له فلو حسن ظنك به سبحانه وبحمده حملت مقاديره على الخير لأنك تظن فيه الخير وكذلك إذا استسلمت وسلمت فقد قمت بواجبك وهدأ قلبك واستراح اضطراب نفسك ولا يكون ذلك إلا بوقود التعظيم لله عز وجل انك تعلم انك لست اهلا للمناقشه مش تقول لي وده حصل لي انما تعظمه سبحانه وبحمده فلا تتحادث ولا تتناقش في مقاديره فان من ناقش عذب مش كده وقلنا لانك مسلم له ابتداء بالعلم والحكمه العلم انه سبحانه وبحمده يعلم المؤهل من غيره كما سيأتي الآن في ركن العلم كما قال الله عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين في إنسان هياخد هذه النعمة رأيك أنت تديله النعمة دي لو بس الله عز وجل يعلم منه أنه لو أخذها لفظها وكفر به أليس الله بأعلم بالشاكرين لذا اصطفى بعض الصحابة على بعض وبعض الخلق على بعض فاصطفى الصح... الأنبياء من من الناس واصطفى الرسل من الأنبياء واصطفى أولو العزم مش كده ولا إيه وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيرة لأنك جاهل أما هو سبحانه وبحمده فعلمه بالغ سابغ لازم تسلم بده ثم تسلم بالحكمة اللي هو وضع الشيء في إيه؟ في موضعه أصل الحكمة وضع الشيء في مكانه اللائق به لذلك كان ينبغي أن يتخلل الحديث عن القدر قبل الحديث عن هذه العقيدة وفي أثناء الحديث عن هذه العقيدة وفي ختام الحديث عن هذه العقيدة كان ينبغي أن نتحدث عن عظمة الله عز وجل ليكون ذلك دأبا لك وديدنا فاكرين لما قلنا إن, إن الإمام سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال إيه ألا يقولن أحدكم للمسجد مسيجد ما كان لله عظم ده من طول فكرته في في العظمة في مجال العظمة ومقام العظمة حلو كده يا سيد عبد الله فلازم أيها الإخوة لازم يكون لك مجال في ده في تعظيم الله عز وجل تذكرون لما دخل الرجل عنده مصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين دخل الرجل بمصيبة قال له يا رسول الله هو النبي بيخطب كلمه وعذره رسول الله في الفقه لكن لم يعذره في التوحيد لا لأنه ما يقدرش يسكت عنه فلما تكلم وهو يخطب عليه الصلاة والسلام المفترض أنه بيسكت ولا لا فلما تكلم سكت عنه قال يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال فادعوا الله لنا قحطت السماء ما فيش أكل فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله إليك لما قال له كده عمل إيه عليه الصلاة والسلام أخذ يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه الصحابة عرفوا أن في حاجة كبيرة جدا حصلت ثم قال له ويحك ويلك أتدري ما تقول إن الله عز وجل أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله لأحد من خلقه فكر ربنا ممكن يبقى واسطة هذه الشفافية في القلوب أيها الإخوة إنما تحتاج إلى عمل مسبق أنا أعلم الكلام اللي أنا بقوله ده نص الطريق إنما عشان تصل إلى هذه العظمة لازم تعظم الأمر والنهي تعظم الصلاة وإحنا بنصلي العشاء دلوقتي والإنسان بيتحرى السنة مش أنت في صلاة العشاء بتقول السلام عليك إيه أيها النبي مش كده يعني أنت شايفه مش أيها النبي للحاضر ولا أنتوا مش معاه الحاضر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يبقى أنت شايف النبي عليه الصلاة والسلام إيه حكاية السلام عليك أيها النبي وده مذهب أهل الراجح من أقوال أهل العلم إنك تقول السلام عليك أيها النبي مش السلام على النبي طب يعني إيه السلام عليك أيها النبي لأنه حاضر معك طول الصلاة وانت بتكبر بكبر زيه وانت بتركع وانت قاعد متخيله قدامك عليه الصلاة والسلام بوجهه البهي وهيئته الجلية وأخلاقه السامية مش كده ولا لا فلما بتقعد في التشهد تقول السلام عليك أيها النبي كأني شايف عشان كده بتيجي أيها فعلا أيها فإحنا بنصلي العشاء وانت قاعد بت... اللي وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ان انت لما بتقعد لما كان يجلس عليه الصلاة والسلام للتشهد ضم بعضه إلى بعض لما يقعد كده يحط ايديه كلها من اول اطراف صوابعه لحد المرفق ده على الفخذين لما تحطهم على الفخذين بتبقى عامل ايه تبقى مضموم كده صح وبعدين يجي الواحد يسجد يلاقي فعل مناقض تماما وكان إذا سجد فرق بين ضبعيه عليه الصلاة والسلام يعني يفتح إيديه حتى يظهر تظهر عفرة إبطه صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة فلو أن شاة مرت من تحت يده لمرت عامل إيديه كده ممكن الشاة تعدي المعزة تعدي من تحت ايده كده وايه حكايه تفريق ال... وللصحابه قالوا انه كان في الحته دي بيضم دي وفي الحته دي اذا ده ليه مدلول ومعنى بيخلع على النفس ولا لا ولا لا ليه معنى المعنى ده لازم تستخرجه من الصلاه وتحسه عشان تصلي صلاه طفره فاكرين الخطبه النهارده عايزين طفره تصلي صلاه العشاء تطلع من المسجد وانت ايمانك في الثريا ماشي في السماء مش ماشي في الارض مش احنا قلنا يا اخوانا انك لما بتسلم الفقهاء بيقولوا في كتب الفقه كده واذا سلم من صلاته ينوي انه يسلم على الملائكه الملكين اللي هم رقيب عتيد رقيب عتيد مش كده فانت بتسلم عليهم تقول له السلام عليكم ورحمه الله يعني ايه السلام عليكم ورحمه الله اما ان اكون مفارقا للملائكه الذين كنت معهم واما ان اكون قد اتيت للذين فارقتهم وانت فرقتهم ورحت فين اصل وانت بتصلي كنت في السماء ده لو بتصلي بقى عيد الركعتين خبيب قال لهم سيبونا صلي ركعتين صلي ركعتين قال لهم قطعوني براحتكم مزعوه ما قالش اه واحده صح ولا لا فالصلاة الصلاة يا عباد الله أو ده مشوار يقطع الصلاة مشوار يقطع لما يطهر الباطن يعظم الله عز وجل في نفسك يوم زي ما انت شفت كده النبي صلى الله عليه وسلم اكمن نفسه سالمة وباطنه طاهر ما طقش ان يتقال له نستشفع بالله عليك صح كما سياتي من كلام ابن القيم رحمه الله عشان كده انا يعني حبيت ان تبقى دي مقدمه بين يدي المقدمه ان اوصي نفسي واخواني بالصلاه وبيقولوا ان الاسراء والمعراج كان في رجب وده اضعف الاقوال بل قال ابن كثير انه قول منكر يعني ما كانش في رجب ولا حاجه بس كمنه مشهور عند الناس انه آه، كان 27 رجب وده الصلاه فشهر رجب بقى هو شهر البذر ومن اوفر البذر الصلاه مش كده ولا لا عايزين يدخل علينا شهر رمضان في هذا العام أيها الإخوة وقد أحكمنا أمر الصلاة إذا وقف أحد منا في الصلاة فكأنه الشاقص كأنه عمود زي العمود ده لا باطنه بيجول ويتحرك ولا ظاهره بيجول ويتحرك وأنا طول عمري مقتنع إن الكراسي اللي محطوطة دي في المسجد فتنة وهتقعدوا تتكلموا مع بعض ومش هنعرف نخلص الدرس النهارده أنا قلت لكم قبل كده إن الكراسي دي أنا ماليش دعوة بيها ولا ما قلتش؟ انا لا انا انا بريء منها كراسي دي ها ما- لا ما هو شوف بقى الاخ بيقول ليه بينفتح في السجود وكان يضم بعضه الى بعض المقام في السجود انتوا عارفين يا اخوانا عارفين يعني ايه وانت بتقول الله اكبر بترفع ايدك ليه استسلام النووي بيقول كده من اظهر الاقوال اهل العلم الاستسلام ان أنا لما حد لما بيجي لما يجي حكومه يقبضوا على حد ولا ولا حد عايز يمنع حد يضربه يعني حد بيجري وراه بسلاح ولا حاجه وعايز اقول له ما تضربش بعمل له ايه؟ بقوم رافع ايدي يعني انا سلمت مش كده؟ لما بترفع ايدك كده بتبقى شرحت نفسك تعال شوف كده الجماعه بقى ال ال ال ال بتوع الامن لما يجوا يفتشوا واحد ولا حاجه بتشوفهم كده يروح عامل ايه؟ يروح فاتح له رجليه كمان صح؟ ووشك للحيطة ويبدأ يفتشه ي- يشرح بين يديه فوانت ساجد مشروح بين يدي الله عز وجل كأنك مستسلم ايه كل أبديته لك ظاهرا وباطنا عشان كده بقى لما تنزل ساجد تبص النجوى إذا سجد أحدكم فليثني على ربه خيرا وليدعو فقمن أن يستجيب الله له دعاء قمن يعني حري فلما تسجد تقعد تقول بقى في تقول بقى في السجود ولا ايه تبث نجواك وتتكلم خرجت عائشة رضي الله عنها يوما تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وظنت أنه ذهب لبعض نسائه كما تعلمون من غيرة عائشة رضي الله عنها فخرجت تنظر إليه قالت فوقعت يدي على بطن قدمه المنتصبة في المسجد وهو ساجد اللي هو وضع السجود الصحيح ان رجليك تبقى كده مش كده تبقى كده وجنب بعض كده فسيدة عائشة بتحسس كده راحت ايديها وقعت فين؟ على بطن رجلي عليه الصلاة والسلام وقلنا قبل كده ان جلد النبي يتعرف لانه انعم جلد خلقه الله عز وجل قال انس بن مالك ما مسدت ديباجة ولا حريرة الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده لما مسك الصحابي زاهر حط ايديه على عينه عرف انه النبي هو غضب في الاول مين اللي بيحط مين اللي بيغميني ده وبعدين عرف ان هو النبي صلى الله عليه وسلم فضمه اليه راح جايبه المهم يعني حطت ايديها على ايه قالت فسمعته يقول خد بالك بقى حطت ايديها في بطن رجله ما اتحركش ولا حس بيها خالص ايه الدليل انه ما حسش بيها خالص انها ما قالتش هي قالت حس بيها رضي الله عنها ما حسش بيها خالص خالص اصل الصلاه دي أو- نسال الله عز وجل ان يرزقنا بر الصلاه انتوا عارفين يا اخوانا الصلاه دي دي هديه ده عظيمه جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه خير موضوع بس عايزك تفضلها وقت كده و... عايزه وقت اجلس بينا نؤمن ساعه اقعد اقعد وفضلها وقت واقعد بقى كده ظبط روحك وهو ساجد بيقول ايه بقى يبث النجوى علم ان الامر من الله والى الله وليس ثمه احد محدش في ايده حاجه ابدا فقال له ايه قال له اعوذ برضاك من سخطك كله من عندك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك تدريبات التعظيم أيها الإخوة تدريبات التعظيم فلما تقطع شوط في العبادة تقوم نفسك من جوه تطهر تلاقي الدنيا بقى فيه سلام بقى داخلي سلام صفاء داخلي لما يحصل هذا الصفاء تعظم الله عز وجل عشان كده في كم أثر كده لأبي الشيخ في كتاب العظمة كتاب ضروري جدا الإخوة يشتروه آه، يعني انا النسخه اللي عندي خمس مجلدات عشان متحققه يعني مسهب قوي في ال- في موضوع تحقيق السند والكلام ده صور خمس مجلدات يعني لو قلنا مثلا شيل الحواشي تبقى ايه ثلاث مجلدات ثلاث مجلدات الامام ابو الشيخ رحمه الله بيكتب في ايه في عظمه الله تلاقيه يكتب لك في الريح والخلق والحيوان والإنسان وبداية الخلق وهنقرا منه كلام إن شاء الله لما نيجي عند إيه عند ركن الخلق عندنا الأركان الأربعة فيهم الإيه الخلق في التقدير هتيجي وتشوف وتشوف قله خلق واتخلق ازاي وكيف يسير كيف يسيره سبحانه وبحمده عشان ما تطلعش بقى بعد كده تقول اصل احنا ما انت هتشرب كل حاجه لو فضلت ماشي ورا الاسباب وخايف ومرعوب من خيالك هتشرب كل حاجه هتشرب كل غلط لازم يكون في توكل على الله عز وجل لازم يكون كده ده لا يكون الا اذا عظمت الله عز وجل النهارده هتمشي الخمور بكره هتمشي الدعاره وال... بعده تمشي الشيعه والرفض وبعده هتلاقينا وقعنا في كل ده هيبقى ده هتبقى مشروع اسلامي ايه ده بقى هيبقى ايه ده في النهايه ده احنا هتلاقيه في النهايه حاجه نسال الله عز وجل ان ينجينا واياكم شوف الحديث ده خلينا في ايه في الح... في, ال... في هذه الاثار قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار احنا هنتكلم النهارده عن العلم العلم يعلم كل شيء ودقائق الأمور وجليل الأمور ودقائق الأمور قبل جليل الأمور كمان طب ازاي لما تعرف اسم الله الكبير الكبير سبحانه وتعالى الكبير المتعال حطهم جنب بعض كده الكبير المتعال سبحانه وتعالى لما تعرف اسم الله الكبير تعرف ان كل شيء بين يديه فاكرين يا اخوه لما كنا بنتكلم عن اسم الله الباطن ولا مش فاكرين اسم الله الباطن هو الاول والاخر والظاهر والباطن العلماء بيقولوا ايه في اسم الله الباطن اقرب كل شيء الى اي شيء طب فهمني بقى اقرب كل شيء الى اي شيء ازاي أقرب إلى كل شيء من أي أقرب إلى كل شيء من أي شيء يعني إزاي وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه قلت لك تفهم ده لما تعرف اسم الله الكبير ابن القيم بيقول كده ونضرب مثالا ولا يضرب بالله الأمثال ده مثال إيه فينا كده قلنا لو أنا جبت الكوباية دي وحطيتها أنا قاعد على الكرسي مكاني أهو صح وشايف الكوباية دي وشايفها من هنا ومن هنا ومن هنا مش كده عالمها كلها لو عرفت اسم الله الكبير سبحانه وبحمده الكبير المتعال فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ياخذ الجبار سماواته وارضيه بيده وقبض صلى الله عليه وسلم يده ودي مساله بقى فيها بين اهل العلم ايه ما تمثلش ومثل المهم سيبك بس من ده يقول انا الجبار النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ياخذ الجبار السماوات السماوات والأرض بيده يقبضها قبضا سبحانه وتعالى ويقول أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون فين اللي كان شايف نفسه بقى أين المتكبرون شوس ابن عمر بيقول ايه بقى مش الحديث ده انتوا حافظينه كله صح كلكم حافظينه النكته دي بقى فيه النبي وهو بيقول مفعم ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا ما فيش حد اسمه اللي حافظ العقيدة الوسطية غير اللي شاعر بالعقيدة الوسطية حفظها وقعد عاش معاها بقى اللي بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله غير اللي ايه اللي بيتذوق بيتذوق سبحان الله سبحان الله طعمها ايه كنا بنقول للاخوه وانت قاعد بتقول الاذكار كده بقى في صحوبيه بينك وبين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا لا وانت بتقولها كده بقيت فرحان مبسوط قابلت حد بحبه فرحان ان النهارده ان ان العصر جه عشان هقول الاذكار واقول الذكر ده لان بقى في بيني وبينه علاقه شوف النبي واقف على المنبر بيقول ايه ياخذ الله عز وجل السماوات والارض بيده يقبضها قبضا ثم يقول انا الجبار عارفين من أسماء الجبار لغة إيه؟ الكبير يقال نخل جبار يعني نخل إيه؟ عظيم جدا الكبير المتعال سبحانه وتعالى أنا الجبار أين المتكبرون أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون والنبي هو بيقول كده بيعمل إيه شوف ابن عمر بيقول إيه ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل منه حتى إني لا أقول هو ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر كده وبيقول أين الجبارون وبيتحرك على المنبر عليه الصلاة والسلام من شدة ما اعتقد راح المنبر اتحرك بالنبي لحد ما عبد الله بن عمر لقى المنبر بيميل معاه بيميل معاه قال ده هيقع لا هيقع شفت دي حسيت بده قبل كده اثر تاني شو بيقول ايه عن عمار بن عمر عن الحسن البصري رحمه الله في قول الله عز وجل والارض جميعا قبضته يوم القيامه قال الحسن الارض بقضها وقضيضها كانها جوزه في يد احدكم ايه القبض والقضيض ده يا اخوان تسمع انت كتير يقول لك ايه جاءت العرب بقضها وقضيضها وحدها وحددها عارفين الحاجات دي الحاجات دي بنضحك بيها على الناس يقول. ايه القض والقضيض ده يا اخوان عارفين القض والقضيض القض الحجارة الصغيرة والقضيض الحجارة القض الحجارة الكبيرة وص- والقضيض قضيض بالضاد الحجارة الصغيرة فإذا قلت جاء بكل كبير وصغير تقول كده جاء بقضها وقضيضها فالحسن البصري رحمه الله بيقول لك ايه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قال لك الأرض كلها باللي فيها بجبالها ب ب ب ب ب ب ب بأهراماتها وبإيه وبحصاها ورملها كلها بيده لا يفلت من قبضته شيء لا حتى قال ابن عباس لا يظهر من قبضته منها شيء ما يظهرش حاجة منها خالص في في يده سبحانه وبحمده ويد الله عز وجل و- و- و- وده ثابت ولا مش ثابت ثابت وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما قدر الله حق قدره فقال صلى الله عليه وسلم ينعت أنه استقبل براحته إلى السماء قال ابن عمر ينعت رسول الله وهو يستقبل راحته إلى السماء وهو النبي بيقول لهم كده على المنبر عشان كده المنابر دي لازم تتهز توحيد لازم تتكلم كتير في التوحيد التوحيد ده ما, ما بيخلصش الكلام فيه ما بيخلصش تتكلم كده وتعيد وتزيد ولازم لازم الناس تنشأ على كده والا انت هتلاقي نفسك واقع في ال- في المعطيات بتاعه الواقع فواقف على المنبر عليه الصلاه والسلام بيتلو قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره راح النبي عمل كده الى السماء نع عبد الله بن عمر قلد النبي وهو بيعمل ايه بسط يده الى السماء كده وما قدر الله حق قدره النبي رفع يده الى السماء كده وقال انا العزيز انا الجبار انا المتكبر يمجد نفسه سبحانه وبحمده قال ابن عمر فرجف المنبر تحته حتى ظننا انه سيقع ده طريق تاني وايه تانيه ده ده حادثه تاني دي الاول المنبر مال لحد ما قالوا النبي هيقع والتاني المنبر اصل التوحيد اصل المشاعر تنتقل تعرفين عقبة بن عامر عقبة بن عامر اللي هو خط القيروان صح عقبة بن نافع اللي خط خط القيروان عمل عمل مدينة القيروان فهو واقف عليها ورايح يجاهد واقف عليها كده بص لقى الناس قالوا له ده ليس هذا بمنزل أيها الأمير قال لهم ليه قالوا له لأنه به من الحيات والسباع والهوام ما الله به عليم ما ينفعش ال- ما ينفعش يكون ده منزل تنزله فقال عقبة وقد صعد على مكان مرتفع وقف على مكان مرتفع كده وأخذ ينادي ينادي مين الحياة والسباع ولا بينادي الأسد والنمر وال- والتعبان والعقرب تصور وقال أيتها السباع أيتها الهوام إنا جند رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت بقى ربنا يذلل لك الدنيا لما تبقى أنت إيه لما تنسب إليه سبحانه وبحمده قال إنا جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا قد جئنا للجهاد في سبيله سبحانه وتعالى فإن كنتم ستكفوننا المؤنة كنتوا هتخلصوا انتوا فدونكم وإلا فاخرجوا ليتسنى لنا أن نعرس مكانكم يعني ننزل نقعد مكانكم اللي بيحكي الحكاية دي بيقول إيه بيقول فرأيت كل أم والله خرجت تحمل ولدها لا الأسد خارج شايل ابنه فوق ظهره ولا العقرب خارج شايل ابنه فوق ظهره بتكلم الحيات والعقارب عشان كده كنا نفسنا لما حد يجي يجيب حديث ضعيف حديث الق- القصص الواهيه القصص الواهية لما تيجي تتكلم عن ضعفها وتيجي تحكي مثلا قصة زي مثلا القصة بتاعت ان سيدنا عمر كلم النيل يقول لك القصه دي اسانيدها مع ان المفروض ان ايه القصص ده لا يعتمد على اسانيده زي السيره كده كان يتساهل فيه الائمه عشان كده روي من غير وجه يعني لكن حتى لما تقول ان حتى لو قلت طالما احنا ابتلينا بكده وقلت يبقى حتى لما تقول تقوم, تقوم تقرر للناس ان مش معنى ان القصه ضعيفه يبقى يبقى معنى ذلك ان مش ممكن الواحد يكلم الجمادات ولا لا وتعالى ما اقول لك حديث جريش جريج العابد لما اتهموه في الست ست المرأة الغانية من بني إسرائيل قالوا لها ده جريج بيعبد ربنا ده أنا ما شفناش حد فينا كده قالت لهم طيب أنا ممكن أغوه لكم إيه رأيكم قالوا لها ماشي تعرضت لجريج ولا بص لها وكان راعي ضأن يأوي إلى دير جريج بينام تحت في الظل بتاع الدير بتاعه اللي بيعبد فيه ده راحت عرضت نفسها عليه وقع راح زنى بها حملت المرأة فلما وضعت جنينها قيل لها ابن من قالت ابن جريج راحوا فضلوا يضربوه ونزلوه تعرفين الحديث فراح جريج قال لهم ايه اصابت لي دعوة امي وراح قال لهم استنوني شوية كده ممكن اتوضى واصلي ركعتين راح متوضي ومصلي ركعتين وناجى الله عز وجل بقى الحقني وانا ماليش غيرك فلما قام بعد الركعتين دول مش انا بقول لك الصلاه خير موضوع راح قايم بعد الركعتين دول بصباعه ده كده قال لهم فين الواد قال له الواد هو طفل لسه لسه طفل صغير فنخسه في حقوه موضع الحزام كده راح مديله بصباعه وقال من ابوك فقال الغلام ده لسه مولود دلوقتي قال ابي فلان الراعي وليس انت يبقى إذا كان المرء على التوحيد أنطق الله له الجمادات ومن يستحيل عليه النطق صح ولا لا وسخر الله عز وجل له الدنيا نقول كده مش يبقى الموضوع ان احنا ضعفناها وسكتنا لحد ما المسألة بقت جامدة بعض الإخوة النهاردة بيخبرني بيقول إن شاء الله في شهر رمضان هنعمل دورة علمية في شكرا حبيبي هنعمل دورة علمية وبتاع في شهر رمضان أصل الناس بتيجي وبتحضر الناس بتيجي وبتحضر أقول له مكب على المصحف قول له اتعلم انك تقعد كده تقعد تسربع تربيعه تقوم بجزئين ثلاثه كان بعضهم يحتبي تعرف يحتبي يعني ايه يعني يقعد لامم كده زي الاخ ده معاه كده يجيب ركبتين الاثنين عند صدره ويروح ماسكهم بايده كده فلا يفك حبوته حتى يختم القران يعمل كده ويقرا سوره الفاتحه ما يفكش الا عند سوره الناس ده ايه ده خيالاتي ولا ايه ولا اوهام ده حقيقه حاصله حادثه تاريخ شوف الأثر ده عندك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال إن الله تبارك وتعالى لم يكلم ملكا قط فيبدأ فيكلمه حتى يسبحه مين اللي حتى يسبحه الملك فيش ملك يخش على ربنا ويخش في الموضوع أول ما يخش يروح بيتكلم مفيش كلام ده لا يكلمه الله عز وجل حتى يسبحه عشان كده برضو الإخوة لما بيجي يدعي تروح رافع ايدك كده يا رب ارزقنا وعم بتروح داخل في الموضوع غلط عجل هذا ترفع ايدك كده وتعمل ايه تثني على ربك عز وجل ما من أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل وتتعلم أنك تثني عليه سبحانه وتعالى وتزري على نفسك تشهد عنده بربوبيته وبعبوديتك حتى يسبحه حتى يبدأه بالتسبيح ثم استدل عبد الرحمن بن زيد قال ثم قرأ قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحان هي الإجابة إيه لا علم لنا صح ربنا سبحانه وتعالى جاب الملائكة وقال لهم قولوا لي أسماء دول كده عشان أعرفهم فضل آدم فضل أبوك شوف من إمتى هو بيودك سبحانه وتعالى وبيحبك ومقدمك ورافع قدرك وشهرك بين الملائكة مش انتوا آدم بتقولوا هيعمل آه طب قولوا لي أسماء الحاجات دي إيه قالوا له ما نعرفش بس ما كانت الإجابة لا علم لنا قدموها بإيه قالوا سبحانك وكما قال الله عز وجل أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ولما قال لعيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك عشان كده لما تيجي ت... أو أنت بقى لما تفهم ده اللي يقرا سوره بقى اخر المائده وفاهم ده بخلاف اللي يقرا اخر المائده ومش فاهم ده صح ولا لا هتطلع من ده سبحانك تجيب لنا صرع واحنا واقفين وراه لان هشوف ان سيدنا عيسى ايه بيترعب انا بسمع الايه دي بحس سيدنا عيسى اترعب ليه لان العلماء بيقولوا في التفسير الايات اللي قبلها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا هو إيه اللي لا علم لنا بقى مش كان الرسول مبعوث في الدنيا ومكث في قومه ولبث فيهم عمرا ربنا بيسألك عملت ايه قالوا لا علم لنا تعرفوا يا اخوة تفسيرها ايه دي قالوا انهم من هول المحشر نسوا لأول وهلة كده من اللي شافه ما كانش متوقع ده الأنبياء ما كانش متوقع ان ممكن يبقى فيه يبقى فيه حاجة كده عارفين زي زلزلة يوم القيامة الناس عايشين في الزلازل اليابان والحتت دي عايشين في الزلازل والأعاصير صح واحنا برضه لو ما اتقيناش ربنا مش احنا حصل عندنا إعصار فين الأسبوعين اللي فاتوا إعصار بعد الزلزال يا سيدي حصل إعصار فين فين فجمص أحسنت حصل إعصار في الإعصار الراجل بواب واقف على المصنع قال أنا عمري ما شفت أبدا ريح كده طلع يجري طلع يجري لقى المصنع بيتكفي قدامه الحديد والخرسانة دي بتقع شفتوا الريح دي كان بيحصل لنا ما عايز تتوب لحسن انت عايش في الدور والوهم عايز تتوب فلا يتقدمونه بشيء إلا سبحه سبحانه وبحمده دي كانت شوية أثار كده في العظمة ثم ندلف إلى كلام ابن القيم رحمه الله وهو بيقول لك إيه بقى في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال إيه ابن القيم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن عباس الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير الكلمة دي بقى من عبقرية ابن عباس عبقري عبقري رضي الله عنه وهم الجماعة الشيعة هيضيعوا علينا العبقرة دي بعد كده خلاص لا في بقى أبو بكر ولا في عمر ولا في الكلام ده حي... هيضيعوا علينا الدنيا بل بقى هتلاقي في عصبية فارسية كمان دلوقتي بقت المقالات الفارسية ضد المقالات العربية كمان هتبقى المسألة كده فضلا عن الدين الجديد نسأل الله عز وجل أن يقينا بأسهم وأن يدحرهم دوننا شوف علي ابن القيم بيقول فإن أكثر قال وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات يا سلام كل ده عشان قال فإنما يخشى الله من عباده العلماء قال إن الخشية بتاعت العلماء دي هي أنهم العلماء بيقولوا أن الله على كل شيء قدير قال لك هو في حد ضل أبدا إلا إنه مش عارف حق المعرفة أن الله على كل شيء قدير طب والله بالله عليك خد ده كده واجب بعد ما تخلص الدرس ده وارجع كده في البيت وقول لنفسك كده هو انت معتقد ان الله على كل شيء قدير ولا لا بس بقى يعني قلبك قلبك راكز ده فيه مطمئن خالص ان الله على كل شيء قدير ولا في عندك شويه هوس في شويه تهويش وحقق وانت هتشوف النتيجه اللي تزعلك يقول فان اكثر اهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها ولو كانوا يقرون بها فمنكر القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بأن الله على كل شيء قدير على وجهه بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله عز وجل على كل شيء قدير بيقول لك الجماعة القدرية الغلاة إن علم الله عز وجل ليس تفصيليا وأنا مش عايز أقول الكلام الوحش ده بس أنا بقول لك يعني من جملة يعني إيه مش تفصيليا يعني أقول لك أن الله عز وجل يعلم مكيال البحر ده كم كيلو مية كم لتر مية 100 مليون لتر مية مثلا طب كم نقطة يقول لك لا دي بقى ربنا ما يعرفهاش شوف خد بالك هو ده يعرف أن الله على كل شيء قدير لو عرف وآمن أنه على كل شيء قدير يبقى قدير على أنه يعرف إيه كم قطرة مش كده ويعرف الجبل كم حباية رملة مش هو على كل شيء قدير إنما لا يعرفونها لا يعرفونها على وجهها يقول أنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه لا يقر من لا يؤمن بهذا فإنه لا يقر بأن الله على كل شيء قدير ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول من يسألني, من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمة منها وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانها وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عباده وأنه يتجلى لهم فيضحك ويحاضر كلا منهم محاضرة سبحانه وبحمده فإنه لا يقر بها على وجهها فيا لها من كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن وقد كان ابن عباس شديدا على القدرية عشان هم مش مؤمنين أنه على كل شيء قدير فكان إذا أنكر عليهم أنكر بشدة أمال بقى الجماعة اللي أنت بتقول لك ده الجماعة دول الشيعة دول بيؤمنون أن الذي يسير الكون فاطمة رضي الله عنها وأن الذي يحكم بين الناس ويدخلهم الجنة والنار علي رضي الله عنه أمال ده, ده إيه ده بقى ده يبقى اسمه إيه اللي هم اللي هم ما فيش بيننا وبينهم خلاف كبير ولا حاجة عشان كده يا إخواننا من من من من عظم شيئا سوى الله وكل إليه تكش كده من حاجة ولا تعمل يحصل إيه توكل إليه يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيه واذكروا الله يثبتكم وتوقفوا هتطلع تجري وتقول نعمل ايه ولا عشان كده قلت لك ان سيدنا خالد لما قالوا له ورانا جبلين سلمى واجا لما نرجع يوم مؤتة هنرجع ند ظهرنا لسلمى ولا الاجا حب يفهمهم ان ايه لما تكلموني ما تكلمونيش بالاسباب زعلوني كده قولوا لي ان ربنا هينجينا وبعدين ايه الاستراتيجيه الحربيه انا اقول لكم بقى انا ما تكلمونيش بالاسباب ابتداء كده فبكى وقال لا الى سلمى ولا الى اجا بل الى الله الملتجا فنصره الله ولا لا نصره الله عز وجل حياته فانت النهارده لما تسال ومعلش خليني اقول الكلام ده وانا برضو عايز ابرر دوت للاخوه ان ممكن يسمع مثلا خطبه النهارده ولا طب ما احنا امبارح كان في ناس مسروقه ومخطوفه وطلعوا ما تثني على ده انا عاوز يا اخوانا مش عايز اقول يعني ايه مش عايز اقول اعلمك لان احنا بنتعلم من بعض بس معلش خدها مني تجاوزا كده عايزك تتعلم الحته دي ان انت مالكش دعوه الا بالشرع ماشي ماليش دعوه الا بالشريعه حراسه الشريعه لان الزمان يعيد نفسه والتاريخ يعيد نفسه تعرفين يا اخوانا المذابح التي اقامها عبد الناصر للناس مش للناس مش للناس حتى بعامه ده حتى لاقرانه يعني ايه اقرا كده كنت رئيسا لمصر بتاع مين كنت رئيسا لمصر ما بيقروش الاخوه اكمل الاخوه ما بيقروش فمش عارفين يتحسسوا التاريخ اللي حصل كنت رئيسا لمصر ده بتاع اللواء أركان حرب محمد نجيب لما حبوا يعملوا ثورة يوليو كان عبد الناصر مقدم عقيد بكباش فقال ما ينفعش أنا أقوم بيها دي ده أنا عايزين رتبة كبيرة راح جايب محمد نجيب حطه في الموضوع بعد ما حطه حب يقلشه تصور تصور بقى وبعد ما وقف في ميدان التحرير ده ميدان التحرير ده اللي بيقاسي ده ها؟ وقف في ميدان التحرير وقال ايه قال ان نبايع اللواء أركان حرب محمد نجيب نبايع لفظة عربية لفظة شرعية إيه؟ ماشي راح واخد بعضه أم حب يقلشه ما جاش يعمل له شوية حاجات كده ما حصلش نعمل لك شوية انقلاب في الشارع ما حصلش عارفين بقى في النهاية بقى ما يقس بس ضمن الناس شوية إن الناس بدأت تتراخى وحط تحت كلمة تتراخى دي كام خط زي ما ايدك تجيب بقى تحط كده 300 400 500 900 خط بدأت تتراخى لدرجة ان انت النهاردة بقيت تسمع كلمة ايه سياحة شواطئ تقول اصل الشيعة مش داخلين الاخوة بيقولوا لي بيقولوا لي انا كده اصل دول مش داخلين عشان الدين دول سياحة شواطئ يا سلام طب ما انت اللي كنت امبارح بتيجي تقول اشتغل في الفندق ولا لا ما هو ده سياحة كنت بتسأل ليه مش انت عشان عارف ان ده لا يجوز ولا ما كنتش عارف ايه اللي خلاك النهارده سهلتها بدأت الناس تتراخى فلما بدأوا يتراخوا راح اعمل ايه راح بعت له وقال له والله سيادتك محتاج تستريح فنروح عندك ال ال ال اسمها ايه استراحه تستريح فيها كده ومن عناء الحكم وكده وبعدين تبقى ترجع انا شايف كده والله انت شايف كده اه والراجل بقى كان راجل طيب راح واخدينه انت عارف بيحكي هو نفسه بيقول ايه بيقول دخلت قابلني ظابط اول ما شافني اداني بالقلم على قفايا ضرب اللواء اللواء رئيس الدوله اداله بالقفا وضربني وركلني في بطني وركلني على مؤخرتي ده بالشلوت يعني واخذ يضربني حتى بكيت فضل يلطشه لحد ما عيط وقال له تقعد هنا ما تتحركش وعزل الرجل و... وخلصت العمليه امال العالم كانت ساكته ليه شويه وبدات انت تحارب بقى في الدين وما بقاش ما كانش بقى في دين خالص كانت العمليه ايه آه، يعني انا انا حضر أج- كلمني بعض المشايخ الكبار في السن قال لي وانتوا شفتوا حاجه لما كان حصل قبل آه، يناير كان حصل وقف كده وطال شويه فقال لي انت عامل ايه في الدعوه قلت له موقفني قال لي انتوا شفتوا حاجه احنا يا ابني كنا نروح نصلي الفجر لو لقوا شاب يطلع يتحبس على طول من غير اي تهمه ده ابتداء كده كويس امال الناس كانت فين ولماذا يبجلونه الى اليوم علشان ما كانتش قضيتهم الشريعه ولا لا معلش خليني كده اتصادم انا وانت ونخش في وش بعض كده عشان نطلع بنتيجه نصحى عشان نفوق ونصحى لما اجي اكلم اي حد و- ومن الناس اللي هي تتعصب واوعى تجيب سيره جمال وبتاع يقول لك ايه طب انت بتعصب له كده ليه يقول لك واحنا كنا زي ايام جمال ده كان البيض في الجمعيه مش بيقولوا كده ولا انتوا مش معايا والسكر واللحمه رخيصه طب والدين كان في كان الدين اخباره ايه الدين الدين في محاربه الرجل لشرع الله عز وجل وتغييبه لشرع الله عز وجل وتقنينه لنزع الحجاب وتبرج النساء وادعامه لل... لل... لفكره خصم امين و... والبتاعه بتاعت آه، ال- ال- بتاعت صفيه زغلول و... وهدى شعراوي اما زي ما بيقول لك وزيره وصاحب رايه هيكل يقول لك ده تقولوا لي النهارده ان المراه نص مواطن بعد جهاد هدى شعراوي 100 سنه سماه جهاد كان الجهاد في ايه؟ في انها تقول للمراه عري شعرك وانزلي في الشارع كان- كنت فين انت؟ بس كنت عاوز حاجه مش ده بالله مش ده خلقنا النهارده ولا مش خلقنا النهارده؟ ده عالم الرخصه الرخصه بتاعت محلات الخمر اتمدت هي اتقطعت لوحدها قانونا لان بقى لها سنتين قافلين فخلاص الحمد لله بركة جت من عندهم اهي قانونا اتقطعت ما تفتحش تاني يا عم لا مديناها ثلاث سنين ليه عشان الحركة السياحية تنشط ممكن الاقي اخ يقول لي كده احنا عايزين الحركة السياحية تنشط بقى يا نهار اسود بالخمر وانت معتقد ان الفلوس دي هتبرك ولا هتنفعك ولا هتسكنك ولا هيبتني الله عز وجل بك دولة او يقرها اديك شايف اهو ولا ما انتش شايف لما تحركت الارض على عهد عمر رضي الله عنه قال ان الارض لا تتحرك الا لمعصيه الله ووالذي نفسي بيده لو تحركت الارض مره اخرى لتركت لكم المدينه والله لا سيبها لكم امشي ده تصور ده امير المؤمنين قال لو حصل زلزال تاني همشي لان انتوا اذا تقومون على معصيه في معصيه امال ايه حكايه بقى زلزال وبعدين وبعدين زلزال ده ممكن كان بيبقى عندنا توابع كده انما ايه موضوع الاعصار ده إعصار عمرها حصلت لنا دي أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ده يبقى إذا حقت عليهم فلازم تؤمن أن الله على كل شيء قدير عشان ما تقولش إن إحنا بقى ممكن نمشي أصل عشان خاطر المسألة تمشي لا مش هتمشي هتتعرقل ما كان النبي عليه الصلاه والسلام عمل معاد احنا مش عايزين بس عشان ما نطلعش بره روحانيات القدر نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده لكن ده ايها الاخوه حق ينبغي ان يقال لان ده دلوقتي ما بيتقالش كتير فلازم نقوله بتسعى اصل معلش عشان نبني تبني على الانقاض دي لا مش هينفع مش ممكن يحصل ابدا خلصنا ولا لسه ما خلصناش اصل انا كده لطشنا خلاص فاضل ربع ساعه طب كويس والله ولما علم أصحاب الفيل لم يتيقنوا أن الله على كل شيء قدير وكلهم الله للفيل صح؟ تعرفين سورة الفيل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيستفتحها بقوله ألم تر كيف فعل ربك بإيه؟ بأصحاب الفيل اجي انا افتح تفسير الالوسي مثلا ولا الطاهر بن عاشور ولا جماعه اللي بيقفوا على المعاني اللغويه يعني يقول لك لا يقال للصاحب صاحب الا اذا كان ذا صفه ادنى ممن يصاحبه ولذلك يسمى الصحابه صحابه ده عند الز- ده لما لما يعني القاعده دي كانها تمشي عند الذم لان عندك اصحاب الكهف واصحاب الجنه واخد بالك يبقى لازم يكون اعلى منه حلو كده عشان كده الصحابة لما كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق مطلقا عليه الصلاة والسلام سموا صحابة أنهم أصحاب صاحب صفة علية ألا طب يبقى دول أصحاب الفيل اللي أنا أفهمه بقى إن نقول إيه ألم ترى كيف فعل ربك بالفيل الذي صاحب الأحباش مثلا يبقى كده انما هم اللي ابو اصحاب الفيل قال لك اه اصل هم لما ظنوا ان الفيل هينصرهم وكلهم الله اليه وعاب على عقولهم وعلى دينهم فكانوا في مح في مرحله اقل وادنى من الفيل البهيم يعني كانوا هم بهايم اكتر اكتر من الفيل كانوا بهايم اكتر منه لان الحبشه كانوا قوم نصارى وكانوا يقرؤون وكانوا يقرؤون في كتبهم أن هذا البيت ابتناه إبراهيم يعني ده بيت الله تهده ازاي فضلا عن انك تبني له قلعه وتقول ان دي زي دي ولا ولا كده عندك كتاب في ايدك فلما تركت العلم الذي بيدك وبقيت تبص للاسباب في الدنيا معطيات الارض دي حصل لك ايه بقيت بقى, بقى اخس من الحيوان البهيم فلذلك فضل الله البهيم على ايه فضل الله عز وجل البهيمة عليهم إن للقدر أركان أربعة أيها الإخوة يقول ابن القيم رحمه الله الباب العاشر في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر وهي أربع مراتب المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها المرتبة الثالثة مشيئته لها المرتبة الرابعة خلقه لها ودقة كلام أهل العلم بقى هم بيعبروا حاجة مذهلة شو ابن القيم بيقول إيه علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها وجه في في الكتابة قال كتابته لها قبل كونها لكن لما جه عند المشيئة قال إيه قال مشيئته لها ما قالش قبل كونها ليه لأن هذه المشيئة تكون على رأس الشيء كده شاء الله كذا فإيه فأحدثه سبحانه وبحمده كذلك في الخلق أراد الله أن يخلق كذا فخلقه سبحانه وبحمده لكن احنا خدنا قبل كده أن العلم أزلي وأن الكتابة كذلك أزلية فالله عز وجل أيها الإخوة علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء الكلام ده محتاج بقى ان انت تعمق فيه تعمق زي ما بقول لك كده تدي وقت وتقعد تفكر انه يعلم كل شيء شوفوا يا اخوانا انا عايز اخد الكلام ده على بعضه فاحنا يعني خلينا نقول الكلمتين دول واختم بيهم وبعدين ان شاء الله نستفتح هذه المراتب في اللقاء القادم بنقول انك لما تؤمن بالعلم لما تؤمن بالعلم يطمئنك في ان الله ناصرك ليه لان من علم واطلع فعل مش انا قلت لك الكلام ده قبل كده انك لما بتيجي لي وتقول لي ده حصل كذا كذا مثلا والله ده ده ده انا كنت واقف ولقيت الواد ابنك ماشي راح واحد مديله على قفاه مثلا اول سؤال انا بقوله لك لما تخبرني الخبر ده بقول لك ايه وانت كنت واقف اه كنت واقف عرفت الكلام ده مش كده ولا لا لا لما بيحصل مشكله مع الجيران العيال اتخانقوا مع بعض ولا حاجه الواد طلع متعور ولا مجروح ولا بتاع اروح لابوه الولد عمل كذا وكذا وكذا آه انا كنت موجود يعني انت عرفت كده عرفت يبقى مالكش عذر صح ولا لا ايه حكايه عرفت دي اصل من علم طمأنك انه ينبغي ان يفعل عرفت يبقى هتعمل صح لا سيما مع تمام القدره مع تمام القدره انا ممكن اعرف بس ما اقدرش اعمل لاني ضعيف انما اذا علمت تمام قدرتي يبقى لازم تعرف ان انا هعمل عشان كده الايه الفذه جدا بتاعت سوره الرعد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه الإجابة كانت إيه أول السؤال ده كان مرتين أول حاجة في صدر السورة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم صح ولا بالصح صح ما تقول صح ولا إيه ده قرآن اللي أنا بقوله ده شوف يا اخوانا المعادله دي الجماعه الكفار بيقولوا لو كنت جبت ايه يا محمد للنبي عليه الصلاه والسلام جبت لنا ايه كده نشوف حاجه خارقه كده في ايدك فربنا سبحانه وتعالى لازم يما... لازم لازم تبقى انت الاول ماشي عدل وبعدين اديلك بقى بس لازم انت الاول ت ايه تثبت فاداله الدعامتين دول اللي هم ايه بقى الثلاثه لا هم ثلاثه في الحقيقه الاولى كانت ايه انما انت منذر مالكش دعوه بكلامهم خالص لازم تؤمن بأن ما أنت عليه حق عشان كده بنقول سؤال بيبقى فيه لغز كده أحيانا يقول لك من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول أبو بكر واحد يقول لك خديجة علي زيد مش كده لا أول من آمن برسول الله هو رسول الله فمحمد بن عبد الله آمن أنه رسول الله منين الكلام ده قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون صح لازم انت تعرف ان اللي انت عليه صح لازم تعرف كده ان الشريعة بتاعتنا دي هي اللي صح حصريا مفيش شرائع تاني ولا قوانين ولا حاجة خالص اللي احنا عليه ده هو اللي صح علمه من علمه وجهله من جهله لازم انت تعرف ان انت صح الاول لحسن لو كنت انت متشكك هتضعف امام خصمك لا شك ولا لا الراجل وقف عند سيدنا خالد كده في الحرب بتاعه الروم راح واقف كده ومجصوع قوي وفضل يكلمه ويقول له قد علمنا انه ما دعاكم للخروج علينا ساعه ال ال- اليرموك انه ما دعاكم الى الخروج الينا الا الفقر وقله ذات اليد والعوز واننا قد رضينا بان ترجعوا ونفرض لأميركم كذا وكذا دينار ونفرض لكم كذا وكذا درهم مع كذا وكذا من الثياب ويكون ذلك في كل عام يلا ها وسيدنا خالد قعد سامعه كده و... بعد ما خلص عارف قال له ايه قال ايها الامير قد علم الناس اننا نشرب الدماء وقد تحد... وقد حدثنا اولادنا عن طيب دمائكم فخرجنا لهم لناتيهم بدمائكم فعيالنا ينتظرون دماءكم مستنيين ما هجيب لكم كرشه والطحال والفشه و... وارجع اليهم عارف واحد من اللي واقفين عليه قال انا اظن ذلك ما هو صحيح انت ب- بصراحه انت كده انا اظن ان انت كده فكلامه رعبه اصل هو عارف سيدنا خالد لما دخل سيدنا المغيره بن شعبه على رستم المغيره بن زراره على يزدجرد ال- كسرى قال له نفس الكلام قال له إنما قال اليوم تخرجون إلينا وتظنون أنكم تريدون أرضنا إن كنا نأخذ البيعة منكم من عمالنا كناش حتى بناخدها بإيدينا منكم وانتوا كان في أحقر منكم يا عرب المغيرة بن زرارة قال له كل اللي انت قلته ده صح واللي انت ما بتعرفوش كمان ده كان أكتر من كده طب إيه اللي حصل؟ قال له قد ابتعث الله عز وجل لنا نبيا منا نعرفه ولا نكذبه ولا ننكره ونصدقه ولا نكذبه فأمرنا بتوحيد الله ونبذ ما يعبد من دونه وصلة الأرحام وعدد له الإسلام قال وقد بشرنا في ذلك أن من قتل الآن دخل الجنة لا هيموت شهيد عندكم هيخش الجنة شوف الكلام ده وأن من أبقاه الله فتح على يده فتصير أنت بيقول الكلام ده للدولة العظمى دولة الفرس قال له فتصير أنت وعيالك عبيدا عندي عبيدا عندنا فضل كسرى يتنطط يتنطط وهو واقف باصص له كان سيدنا المغيره بن زراره اعور فكمان كان شكله رعب كسرى لما دخل عليه بعين واحده كده رعبه ولا اتحرك بحكي لك انا كتير عن عمر المختار وهو رايح مع لما وقع واتكسرت ايديه وبتاع الراجل ده كان بيقرا 10 اجزاء كل يوم 10 اجزاء بيقيم الليل من نص الليل عنده 80 سنه فوقع دراعه اتكسر لما خدوه مشيوا سافروا بيه من الجبل الاخضر لحد آه، طرابلس ومن طرابلس لحد ايه آه، ال- الحته اللي اتعدم فيها دي اسمها ايه المهم سفرين ما يتقومش شاب الجنرالات اللي واقفين حواليه بيقولوا فكنا نقترب منه ونساله وما كان آه، يعني ي- يتهددنا منه الا هدوء يقربوا منه ودراعه مكسور و- ومش قادر يقف و- وفي ايديه 30 40 50 60 كيلو حديد بيجرهم طول السفر ده يعني انت لو شايل شنطه هدومك ترميها من ال- دراعك اتخدل ومع ذلك يسالوه بيقول لك بيجيبهم بمنتهى الهدوء لما دخل على غراتسياني قال له انا هموتك موته اخلي العالم يتحدث عنها وغراتسياني نفسه في برقه الهديه بيقول له رحت بصيت له عشان اشوف كلمتين بتوعي دول عملوا ايه في وشه قال فرايته لم يكترث ثم هز اكتافه وقال مكتوب ولا ولا تهزين انت ولا جدك حتى ولا موسوليني نفسه شفت ازاي فلازم انت تؤمن ان انت اللي صح لازم انا هيقول لي كده اصل ما فيش سياحه يبقى هنجوع ونموت اقول له لا لا لا ما فيش خمره ومش هنجوع ولا هنموت يا ايها الذين آن- امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا طب احنا شغالين على كده بس ما عندناش حاجه ثانيه سياحه برضه اهي مش ده سياحه في القران اهي وهو الجماعه دول بيجوا يكسبونا وبيعملوا فربنا سبحانه وتعالى قال ايه وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ايه يعني ممكن ما يغنيكش ممكن ما يشاءش يغنيك تعمل ايه تقعد تاكل تراب وتقول الحمد لله ان ربنا وفقني ان انا ما بس الكلام ده كان محتاج لغرس العقائد بقى احنا طبعا شغلنا ما هو ده موضوع منظومه لو انت ثلاث سنين دول بتغرس العقائد وطلعت النهارده صوتت وقلت مش عايزين خمره كان المجتمع كله مشي معاك المهم ينبغي ان يعلم ايها الاخوه آه انما انت منذر يبقى تؤمن ب- لازم تؤمن بما انت عليه صح صحيح حلو كده ادي اول حل اهو ولكل قوم هاد ليس بدعا من القول وبعدين قال له ايه بقى الله يعلم فاذا امنت ان الله يعلم يبقى هيعمل ايه هيتصرف هيعمل لك حاجه سبحانه وتعالى الله يعلم اللي بيتعمل فينا لما يقول لك ان في حد من اللي جنبينا مش عايز يديك ولا ده عايز يديك ولا ده قول له الله يعلم سبحانه وتعالى هو هيدبر امري سبحانه وبحمده صح هيدبر امري سبحانه وتعالى سينشئ لك انتوا عارفين يا اخوانا ايه الفرق بين اعقلها وتوكل وبين آه، ومن يدبر الامر ايه الفرق بينهم ان اعقلها وتوكل استخدم السبب صحيحا يعني اخرج اربط الناقه كويس بالحبل كويس انما التدبير انشاء الامر انشاء اللي بي- بي- بي- خلق الامر نفسه فربك عز وجل هيخلق لك واقع يوائمك اليس ذلك بقادر ولا لا لازم تؤمن بكده الله يعلم عشان تؤمن بان الله يعلم تجير خاطرك في الربوبيه بقى تفضل ماشي في اثار الله وافعاله سبحانه وتعالى في, في كونه سبحانه وبحمده عشان كده بقى ايه الله يعلم ما تحمل كل انثى كل انثى تعرض عليه الارحام فاكرين لما قلنا الارحام بتعرض عليه سبحانه وتعالى في الساعات ال 12 اللي ذكرها عبد الله بن عباس تعرض عليه الارحام ارحام ايه نساء البني ادمين بس لا نساء الانس والجن وال والحيوانات والحشرات وكل ع- انثى حامل يعرض رحمها على الله والله عز وجل يخلق ما في هذا الرحم تصور يبقى من كان هذا شأنه لا يطعمك ولا يسقيك ولا يكفيك سبحانه وبحمده لازم كده ايها الاخوه العميقه تغ... العقيده تغرق فيها وتعمق عشان تعرف تمشي في هذه الحياه الدنيا والا تاكلك الفتن وتتخطفك ان شاء الله عز وجل نبقى نكم- نكمل ال- ال- ال- ال- مراتب القضاء والقدر ان شاء الله في اللقاء القادم ولا ننسى ايها الاخوه ان احنا نقول كده بقى شهر شعبان شهر البذر البذر بقى زي ما قلنا في الخطبه كده الفلاحين قاعدين ايه يقلب الارض ويعدل الارض ويقلبها تاني ويعدلها تاني ويق... لحد ما يهيئها عشان يحط البذره لما بيحط البذره يجي الرز يقول لك لازم منسوب الميه يبقى عالي عشان الرز يتغرق ويجي حاجه تانية يقول لك اسقيه كده يا دوبك على قده عشان فلازم تاخد بالك ان الشهر ده شهر لازم يظهر علينا الكد والتعب نحن مرهقين من شاء ان يحرز أن يحرز شهر رمضان نسأل الله عز وجل أن يبارك, أن يبارك لنا وإياكم في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عايزين ناخد لنا سؤالين ثلاثة كده احنا بقالنا قد ايه يا محمد خلاص كده يعني طيب ماشي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الذي أحترم من أجلي بيقول زوجة عمي ربنا أكرمها بحمل وتسأل أن الإخوة يدعوا لها بأن ربنا يرزقها ببنت آه ربنا سبحانه وتعالى يرزقها بما يحبه ويرضى احنا عايزين نرضى كده يعني ايه اصل الولد هبه الولد يا اخوه ما بيتذكرش في القران الا ايه بلفظ الايه الهبه يهب لمن يشاء اناثا ويهب يعني ايه أصل الهبة تمليك عين بغير عوض هدية يعني فالولد هدية من الله عز وجل فما تقولش بقى الهدية تيجي إيه خدت بالك لكن مع ذلك نسأل الله عز وجل أن يرضيها بيقول ان هي بت بتتابع مع دكتور نصراني و... والحكم ايه في المساله دي اما متابع... متاب- متابعتها مع طبيب اصلا فده فيه محظور وانا عارف ان الدكتورات م- غالبا مش نافعين قوي يعني يعني ب- اخطائهم كتيره و... لكن اذا كان الحمل سهلا تخليها عند دكتوره دكتوره مسلمه دكتوره ست لانها ستطلع على عورتها الا ان تحوج فاذا احوجت مش يبقى تعبان بقى قوي وعايز راجل خبره قوي يبقى لازم ندور على راجل مسلم الاول لحد ما نلاقيش خالص وبعدين نبقى ايه نبقى نشوف غير المسلم واحنا الحمد لله عندنا انا مش عايزين يعني نقول ان احنا عندنا ناس هنا خبرات واسنان يعني لو انت الحمل فيه صعوبه وعايز حد خبره و- وعقل وحاجات زي كده عندنا خبرات وعندنا تعالى وانا اقول لك اسم واحد خبره كبيره خالص وسنه كبير راجل شيخ كبير عجوز يعني عليكم السلام أحبك الذي أحببتني من أجل بيقول طال بي الأمد بدون زواج فهل من سبيل لهذا الأمر بواسطتكم وبيقول لك الصفحة الرسمية مخترقة فهل من صفحة جديدة الصفحة الرسمية مخترقة يا فندي طب اكتب على الصفحة الج- ال- قول لهم آه، الصفحة الجديدة ايه طب قول لهم قول لهم طب هتقول لهم فين شوفوا صرفة مش انتوا بتوع النت و... و... احنا هو في صفحة جديدة الصفحة بتاعتنا اتسرقت صحيح فالاخوة عملوا صفحة جديدة يبقوا سألوا الاخ ده اللي قاعد تحت الكاميرا ده يقول لكم ان شاء الله انا ولا إيه. مسألة الزواج وعايزين زواج بواسطتكم والله انا كنت اتمنى لكن هذا امر في الحقيقة بقى ع- صار عسرا شديدا ل- لقله انا برضو ما اعرفش ليه ليه الناس ممتنعه عن الزواج كده بالشكل ده مش عارف واولياء الامور برضو لا زالوا لسه ما بيأثرش فيهم ان بناتهم بتكبر يعني حالات كتير يجي البنت كبرت ويروح له برضه لازم النيش الله هو انت هو ما تخ- خلص بقى سهل المساله م- مشي ده كان زمان والله يا اخوانا احنا عاصرنا الناس الكبار ابا انا وامهاتنا ونسال الله عز وجل ان يرحم موتاهم وان يبارك في احيائهم كنت تلاقي من س- هي البنت لسه وليده وتلاقي امك قاعده بتجيب لها ال- الجهاز صح ولا لا وبتجهزها وتعملها عشان ع- ع- همتها تجوزها تقول لك الولد مش مشكله حتى المثل يقول لك اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك مشيها والرجل يشعر بمنه ال- ال- ال- العروس اللي جاي يخطب بنته يشعر ان انت مقدم لي جميل يا ابني والله انما النهارده بقت المساله صع- في الحقيقه صعبه خالص على كل حال نسال الله عز وجل ان ييسر لك الامر وهو في الحقيقه اذا كنت يعني ال- اذا كنت انت نويت الخير فالله عز وجل سيسددك للخير لو نويت ذلك بس تنوي بجد وتروح وتاخد بالاسباب وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى آه، يكرمك وي- ويزوجنا واياك عليكم السلام بيقول طالب يريد الزواج أثناء دراسته الجامعية ده راجل ممتاز وأنا كم ناديته بهذا أن الإخوة بيقول لك أقعد أبص للبنات ومصاحب واحدة ومش عارف إيه وعايز أتجوز طب أعمل إيه؟ تتجوز وأنت في الجامعة يقول لك والدراسة طب ما أنت ما بيبقاش معاك فلوس تشتري كتب وبتروح تشتغل وإيه؟ وبتصرف على الجامعة مش ده كتير في حياتنا ولا مش كتير؟ كتير موجود يبقى اتجوز واشتغل واصرف على مراتك وذاكر وده حصل مع ناس كتير انا يمكن كثيرا ما اضرب لكم هذا المثال ان صهري استاذ دكتور من عائله زوجي يعني من فروعها استاذ دكتور عظام ومع ذلك استاذ مبلط ابوه من الثانوي قال له انا ما اقدرش اصرف طلع اشتغل مبلط وكان يدرس وي... وانتوا عارفين ان الطب محتاجه المجموع ومحتاجه المذاكره ومحتاجه ال... ل- لكده واذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الاجسام لازم تتعب وتبذل يقول هل يكره غسل العينين اثناء الوضوء اثناء غسل الوجه لم يرى ذلك الا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد عمي قال بعضهم قد عمي لاجل الماء الذي كان يلطم به عينه وقال بعضهم بل عمي من البكاء رضي الله عنه لكن على كل حال الجماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم إن العين ليست من ال- الذي يواجه المرء به الناس هو عبد الله بن عمر كان بيغسل داخلة عينه ليه؟ بيقول إن الوجه ما واجهت به الناس وأنا عيني مفتوحة إيه؟ وأنا أنا بكلمك وأنا مغمض فكان بيغسل عينيه من جوه لكن في الحقيقه الصحيح ان ده إيه؟ ليس بما واجهت به الناس ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انما ايه برضو عشان ما نقولش كده تسيب عينك خالص انما نص العلماء على استحباب ايصال الماء للمآقي ايه المآقي دي يا اخوانا الحته اللي هي مصرب الدمع الحته دي فوانت بتغسل وشك تحاول تيجي بايدك كده و- والاهتمام بقى بالوضوء احنا قلنا قبل كده مبدا الخشوع فين عند الاذان مرورا بالوضوء الاهتمام بالوضوء وايصال الماء لكل موضع في في وجهك وتخليل لحيتك و- واخد بالك يعني اتوضى تلاقي الواحد دخل مسافه ما دخل يخرج تلاقيه اتوضى وخلص لا انا عايزك تقعد شويه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل براجمه الحتت دي شوف انت لما بتعمل ايدك كده الحته دي بتتني فممكن ما تخشش يقوم يعمل كده عليه الصلاه والسلام ويغسل دول ويخلل بين صوابعه وصابع رجله يحط اصبعه الصغير كده بين صوابع رجله ويخلل بينها فان كل عضو دخل اليه الماء غسل ذنوبه ينزل بالذنوب مش كده ودي نعمه لعمري نسال الله عز وجل ان يعفو عنا واياكم الشعر اسفل العينين او اعلى الحاجب يجوز حلقه او لا النمص هو اخذ شعر الوجه عموما لا سيما الحاجبين إلا طبعا ما رخص في ذلك للمرأة إذا نبتت لها لحية أو شارب وللرجل في شاربه وفيما آذى عينه يعني في واحد شعرها طلع له نوم دي بتطرف عينه على طول تتعب عينه على طول يعمل ايه ده دي يشيلها انما كان الشعر هنا ولا بعيدا يتركه ليه لان ترك اللحيه واجب عند الائمه الاربعه واجب واجب وايه هي اللحيه قال لك الشعر النابت على الوجه طب ايه هو الوجه لسه بنتكلم فيه دلوقتي ما واجهت به الناس يبقى هنا بتواجه الناس ولا بتواجهش يبقى تسيبه تتركه قراءة سورة الكهف امتى كان الامام احمد يقراها وهو ذاهب الى المسجد لصلاة الجمعة وماشي طبعا انت عارف استحب انك تمشي في صلاة الجمعة تتمشى للمسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب فإذا مشيت وانت بتتمشى كده سمع سورة الكهف اقرأها أو اقرأها من المصحف إن استطعت ومع ذلك لك اليوم بطوله بقى يعني ما عملتش عملوا الوقت اللي ايه كان الأئمة يختارونه كيف أزداد يقين و... ويقين بالقدر ممارسة الأمر انك تمارس نقول الراجل دخل على الإمام أحمد وهو مريض راح حاطط جنبه سره ومشي الامام احمد بيتقلب كده بص لقى سره قال لابن صالح تعالى ايه دي سره فلوس مين اللي حطها قال الرجل الخراساني قال الحق به وقل له نحن في عافيه والحمد لله راح مديها له وخلاص ومشي بعد زمن كده طويل الامام احمد قال لابنه دعاه وقال يا بني هل تذكر الرجل الخراساني اللي ساب لنا ال 3 4000 جنيه دول قال نعم اي ابا قال يا بني هل جعنا يوما بعد أن رددنا عليه ملا قال لا لازم تعتقد أشكال سيدنا عبد الله بن عم مسعود بيقول إني لأصبح وما من شيء أحب إلي من مواقع القدر أصحى ألاقي أو أصحى ملقيش هبقى متوكل قال أجوع يوما فأصبر وإيه وأشبع يوما فأشكر عليه الصلاة والسلام فده محتاج إن أنت مع صفاء النفس الضغط بالعبادة واجتناب المعاصي الامام ابن قدامه رحمه الله بيقول في بيقول في اسباب رياضه القلب بيقول ايه رفع الحجاب بترك الشروط بترك الذنوب ارفع الحجاب عشان تشوف اليقين عشان تشوف عقيده القدر ترفعه ازاي في حجاب على قلوبنا نرفعه بالايه بترك الذنوب ما ما تذنبش وادعم في الطاعه ادعم في الطاعه سيب الذنوب وادعم في الطاعه ان شاء الله عز وجل ترى من ذلك ما بعد بعد الدراسه طبعا بيقول كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة من كان له أتبع وأحب وأشوق كان إلى رؤيته أقرب ولا لا اللي هو بيحب النبي ومشتاق للنبي وما ده أقرب إليه ولا لا بخلاف الإنسان البعيد عشان كده بنقول يا أخواننا ديننا مشاعر مشاعر أنت مؤمن بالنبي آه طب إيه رأيك كان خالد بن معدان إذا أوى إلى فراشه يتقلب على فراشه يفضل يميل يمين وشمال كده يقولوا له مالك يقول وشوقاه إلى رسول الله نفسي أشوف النبي ليه لأنه عايش معاه عشان كده قلت لك كتاب شمائل الترمذي كتاب شمائل الترمذي اختصره الشيخ الألباني رحمه الله واختصر على صحيح هات الكتاب شمائل الترمذي منه طبعة أخ ورهاني قد المنديل ده كده طبعة كده اهو تبقى حاطه في جيبك وتقعد تقراه كده زي زي ما انت بتختم القران كل فتره كده اختم الكتاب ده بحيث انك تبقى دايما عايش معاه على الصلاه والسلام كان بيتصرف ازاي كان بيعمل كنا لسه بنحكي للاخوه عندنا في الاخوه بتوع مدينه نصر الدرس بتاعهم بتاع سيره فكنا بناخد موقف كده على طرة كل درس من تمارين الشوق للنبي عليه الصلاه والسلام فكنت اذكر ان في صحابي يقال له ابو عبد الله يكنى بذلك ونسيت اسمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاه بطل المعصية وهو بيضحكه بطل معصية تصور بطلوا المعصية بالضحك ازاي الصحابي خرج كان مع النبي عليه الصلاه والسلام خرج وراح قاعد لقى شويه نساء بيتكلموا حس انهم إيه، آه، نساء فبص لهم كده وكان لسه حديث عهد الاسلام فعجبوه والجاهليه انت عارف بقى الرات الحمر وكانوا قاعدين وبتاع و... فلسه مسلم حديث راح داخل لابس الحته الزفره وقام طالع قاعد جنبهم كده على اساس ان ايه ممكن حد يتكلم كلمه يقول له كلمه يرد عليها يعمل اي منظر يعني فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فراه جالسا فقال ما يجلسك بجوار النساء قاعد ليه جنب النساء هو الواحد نفسه يقول الكلام ده صح ولا لا بقى الدين بيتقال النهارده كده قدام النساء انت قاعد ليه عند النساء ما يعرف ولا ما يعرفش ولا يتسأل ولا ما يغور في داهيه انت قاعد جنب النسوان ليه حاجه خلاص الواحد جاله الضغط والله العظيم الواحد حاسس انه هيترمي في مستشفى قريب فقال ما يجلسك بجوار النساء فقال فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفين يا اخوه النبي كان ايه لو النبي وهو بيكلمك كده ما تحكش مش هقول لك كشر ما تحكش كلمك كلام دغري كده ممكن قلبك يقف من الرعب كان مهاب على س- نصرته بالرعب مهاب جدا فاول ما قال له كده و- ونظر له كده ات- اترعب الصحابي قال فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انه جمل لي قد شد شذ جمل طلع شاذ جري فانا قاعد بطلبه والله بس مش قاعد جنب النساء ولا حاجه فلا قال له ها ولا حاجه ولا قال له حاجه عليه الصلاه والسلام شوف بقى بس خد بالك بطلوا المعصيه دي ازاي فسكت عنه ثم دخل صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم خرج إلى الصلاة فمر عليه فقال يا أبا عبد الله ما فعل شذوذ جملك الجمل اللي بيجري لقيته فقال ليس بعد يا رسول الله فلما رجع إلى المدينة قال فلما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عبد الله ما فعل شذوذ جملك يعني لقيته قال ليس بعد يا رسول الله قال ثم تحينت وتحريت ألا ينظر إلي رسول الله فبقيت بصلي في حتة تانية ولا هنا ولا هنا اشتاق للجامع ما هو شوف ألف باء تربية كده كان يخليهم يرتبطوا بالمسجد فقال فاشتقت إلى المسجد فأتيت المسجد فصليت وقلت أختلس الصلاة وأرجع قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صليت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم جلس بجواره هو بيصلي هنا والنبي قاعد قدامه كده قال فطولت قلت عشان بقى النبي صلى الله عليه وسلم يخلص ولا بتاع فلما طولت نظر إلي وقال طول أو قصر يا أبا عبد الله أنا ها هنا حتى تنتهي من صلاتي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما انتهيت من الصلاة قلت قال لي ما فعل شذوذ جملك قال قلت يا رسول الله تبت إلى الله وتبت بين يديه فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن سؤالي شوف خلصها ازاي انت لما تقرا ده بالله عليك ممكن تبقى ماشي لوحدك كده وتفتكر ده تفتكر الحته دي آه، اللهم صل على محمد واله شوف عامل ازاي يبقى دايما في مخك وانت واخد بالك من اللي انا انا عايز اقصده ايه من الشمائل بقى يبقى دايما في مخك لقيت واحد ماشي كده بنلاقي مثلا ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم منهوس العقب تلاقي رجليه من تحت رفيعه كده زي الجماعه بتوع كمال الاجسام اللي لما تيجي تبص لهم تلاقي رجليهم ايه رفيعه وتلاقي ال- العضله بتاعت السمانه دي كبيره كده او النبي كان كده رجليه رفيعه وكراديس وكبيره عليه الصلاه والسلام ورجله قدمه كبير يبطش بها جميعا فلما تلاقي واحد رجليه كده واقف قدامك في الصلاه كده اول ما تخش اللهم صل على محمد واله وسلم تسليما كثيرا نفس الرجلين زي ما عرفت كان انفه معقوفا عند ارنبته صلى الله عليه وسلم به شمم يسير لما تلاقي واحد كده لما تقرا الشمائل هتلاقي نفسك دايما فتفضل دايما معاه تقوم لما تيجي في الصلاه تقول السلام عليك يا نبي تحس انه جنبك فكانك تشعر ببرد قميصه إذ حك في قميصك كان واحد جنبي عليه الصلاة والسلام خدت بالك من ده ومن كان أتبع لسنته كان إيه كان آه آه ده كان أشوق إليه وبالتالي كان يراه عليه الصلاة والسلام خلصنا النص ساعة بتاعتنا ولا لسه طيب ماشي كيف أهذب نفسي وأجاهد نفسي كي يتم كي إيه يتم منع الوسواس شوفوا يا اخوانا خد المفتاح ده من خالف هواه افرق الشيطان من ظله خالف هواك ده يكسر النفس مع الجهد فإن عبادة الجهد ليست كعبادة اللين واليسر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إنما أجرك على قدر نصبك ونفقتك على قدر التعب على قدر تعبك فتحاول تجتهد تجهد نفسك النبي صلى الله عليه وسلم ندبك لكده قال ايه قال عليه الصلاه والسلام في حديث الملا الاعلى قيل وما الكفارات قال نقل ال- نقل ال- نقل الخطوات الى المساجد مش كده او نقل المسا... نقل ال- اصل انا عايز اجيب السجع بتاع ات لانه الحديث كده المهم يعني قال نقل الخطوات الى إلى المساجد والمكث والمكث في ال- في المسجد و- و- وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره اشمعنى على المكاره؟ ما انا ممكن اسبغ الوضوء في اليوم اللي النهارده درجة الحرارة 50 اهو ممكن اسبغ الوضوء صح ولا لا؟ واتوضى اغسل ايدي لحد هنا اهو ورجلي لحد ركبي قال لك لا ما هو ده ليه اجره صحيح جزاك الله خيرا بس لو عملته بقى في بقونه هو بقونه ده شتاء ولا ايه؟ لو عملته في حاجه في, في طوبه يبقى ايه؟ يبقى اه ما تستويش اقرا كده فاتحه كتاب آه، الوابل الصيب لابن القيم وبيقرر القاعده دي العباده اللي فيها نصب بخلاف غيرها خلاف العبادات غيرها فحاول نفسك انك تجهد نفسك ما تخافش على روحك قوي وعلى النحو الاخر ما بقولكش موت روحك يعني بس ايه اصل انا جاي من بره تعبان ومحتاج لازم انام خمس ساعات معلش خليهم خمس ساعات الا نص وصلي النص ده قيم الليل في النص هتلاقي نفسك الاربع ساعات ونص شافوك وبقيت زي الفل خالف هواك خالف هواك بيقول أنا حديث عهد بزواج فبالله أدعو الله لي بالبركة وبالذرية الصالحة ويؤمن الإخوة على الدعاء نسأل الله عز وجل أن يبارك لك وعليكما وأن يجمع بينكما على الخير وأن يرزقنا وإياك ذرية صالحة هل يجوز أن يصافح الرجل خالة زوجته وقد حر- حرم عليه الجمع بينهما بينها وبين الزوجة شوفوا يا أخوانا في المحرمات في تحريم مؤبد وتحريم مؤقت التحريم المؤبد ما ذكره الله عز وجل في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأ- الآية دي كلها وهم أصول ال- المرء وإن علوا وفروعه وإن نزلوا أصوله الأب وأبو الأب والجد وج- خدت بالك الأم وأم الأم وال... ها؟ والفروع البنت وبنت البنت و... طيب العلماء قالوا ويحرم عليه الجمع بين امرأتين إن كان إحداهما ذكر لم يجز له أن يتزوج الأخرى فأنا النهاردة لما أكون متزوج امرأة وخالتها يبقى خالتها عليا حرام ولا لأ حرام ما هي لو كانت مراتي دي ذكر كان ينفع يتجوز خالته لو خالتها دي اللي أنا متجوز خالتها لو كانت ذكر كان ينفع يتجوز بنت أخته لأ مش كده يبقى حرمت عليا بس ده اسمه تحريم مؤقت فلذلك بقى لا تقول لي مصافحة ولا خلوة ولا التحريم اللي فيه المصافحة والخلوة وتبقى أمك حماتك لأنها محرمة عليك إيه؟ تحريم مؤبد دخلت بال- عقدت على البنت يبقى إيه؟ حرمت أمها العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات مش كده؟ ففي تحريم مؤقت وتحريم مؤبد التحريم المؤقت ده ما يديكش الصلاحية دي في الحقيقة لأن أنا لو مراتي ماتت واخد بالك لو ماتت ممكن تتجوز خالتها ولا مش ممكن ممكن تتجوز اختها وبيحصل كتير صح ولا لا واحد اعرابي مراته ضايقته قوي فقال شعر فاتحه الشعر ده بيقول لقد كنت محتاجا لموت زوجتي عليكم السلام ورحمه الله بيقول كيف تعلو الهمه في كلمتين احبك في الله اتقي الله ادي علو الهمه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الذي أحببتنا من أجله الأخ بيقول عندي مشكلة إن عليا دين سداده آخر الشهر وزوجتي حامل و... وهي على وشك الولادة فأنا أحتاج إلى قرض من أحد الإخوة لحد نهاية شهر يونيو القادم وكتب الأخ رقم التليفون فلو في حد من الإخوة مستعد لهذا القرض أنا هسيب الورقة دي على المنبر والأخ ياخد التليفون ما ياخدش الورقة بقى سيب الورقة وانقل التليفون بس وتواصل مع أخيك وأقرضه مات تاجر فأدخله الله الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده فقال له الله عز وجل ما كنت تفعل شغلك إيه في الدنيا فقال أي ربي ما كان لي كثير صيام ولا صلاة وإنما كنت أقرض الناس وإنما كنت أعامل الناس وأوصي غلماني للصبيان اللي شغالين عندي من رأيتموه معسرا فأنظروه تروح له تقول له فين الفلوس بتاعت اللي يقول لك والله ما معيش دلوقتي قول له خليك شوية ما يهمكش شهر كمان ومن وجدتموه مسرا فاعفوا عنه معاك تقدر تدفع دلوقتي اه طب هو هدية الوسطى بيقول لك ده هدية لي فقال الله عز وجل أتكون أجود وأكرم على عبادي مني أدخل الجنة يأخذ جوده والقرض له طبعا لا شك يا أخوانا في فضل عظيم جدا جدا فمن استطاع فليفعل عليكم السلام ورحمة الله بيقول نسيت في صيام النافلة وشربت وأكلت أكمل الصيام أيوة يكمل الصيام شوفوا يا أخوانا قاعدة عامة كده الفرض كالنفل فيش في خلاف إلا إذا جاء النص بالإيه بخلاف ذلك يعني مثلا انت واقف في الصلاه لو اتحركت حركه كثيره تبطل صلاتك طب النافله المفروض لو اتحركت حركه كثيره تبطل صلاتك لكن لما جاء النص اللي هو ايه بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشه رضي الله عنها وهو يصلي صح يبقى الباب ده قد ايه بمشي خطوتين ثلاثه اربعه خمسه وافتح وبعدين ارجع ثاني مش كده النبي صلى الله عليه وسلم ادار عبد الله بن عباس من على يساره فجعله عن يمينه ونام وهو ساجد ففرك أذنه مش كده وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وينظر إلى آه إلى طليعة أرسله في الشعب أرسله طليعة من الجنود كان أرسله لينظر خبر القوم الأعداء يعني فكان ينظر إليه عليه الصلاة والسلام يقلب بصره في النظر يبقى إيه جالي النص في كده في النافلة يبقى النافلة يتساهل فيها بما لا يتساهل بما لا يتساهل في الفريض بيقول والله العظيم إني أحبك في الله أحبك الذي أحبتني من أجله عليكم السلام ورحمة الله بيقول ماذا أفعل مع صديق أحبه في الله وأخاف عليه وهو يصلي ولكنه يفعل بعض المعاصي أدعه وهو صديقك وأنت تعرف بابه شوف يا أخوانا كل إنسان له باب النبي عليه الصلاة والسلام لقى سيدنا علي لابس حلة حمراء فنظر إليه مغضبا وقال أمك أمرتك بهذا وسيبه مشي راح قلعها ورماها في الفرن أو حلة سيراء يعني فيها حرير راح رماها في الفرن انما يجي له بقى ابو عبد الله اللي كنت بحكي لك عليه دلوقتي اللي جنب النساء يعمل ايه لان هو مدخله كده يجي له عدي بن حاتم ملك والفكره عند عدي بن حاتم ان ما فيش حد بيطاع الا انه يكون ملك فالنبي حب يفهمه ان لا ده النبي اعلى من الملك وبمنتهى الود والحب بيني وبين الناس ومنصوص الايمان انك لانهم بيعظموني وبيحبوني فحب يفهمه كده عدي بن حاتم طاف الارض كلها عشان يهرب منه ما عرفش في النهايه جاله مسلم راح وضع النبي يده في يده ادي اول حاجه مفيش ملك بيمسك حد كده وبعدين اتى به وهو ماشي عادي معاه لا امراه وقفت له في الطريق قالت يا رسول الله اريد شيئا فوقف معها رسول الله طويلا عدي رضي الله عنه بيحكي بيقول ايه فلما لبث معها مليا قلت والله ما هو بملك الملوك ما بيقفوش مع حد من العامه في الشارع كده ويقف يكلمه لا لا فلما دخلت معه البيت ناولني وسادة قال لي خد فناولته الوسادة فلم يجلس عليها وجلس على الأرض فقلت والله ما هو بملك فأسلم رضي الله عنه عرفت بقى فأنت اللي عارف مدخل صاحبك ادخله منين ادخله من هدية ادخله ادخله من انك تهجره من انك تبين له انك زعلان انت اللي عارفه فأحسن نيتك وأشفق عليه وادعوه ونسأل الله عز وجل أن يوفر لنا الهداية وإياه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيقول تقدمت الخطبة بنت خالتي ويتم تحديد موعد الخطبة وهي منتقبة هل يجوز أن أخذ رقم هاتفها والسؤال عنها سؤالا مباحا يعني كيف الحال والأخبار وكيف حال الدراسة والكلام المباح يعني اللي انت عارفه اللي انت عارفه دي من عندي يعني وهل يجوز أن أجلس معها شوفوا يا أخوانا من أطاع الله عز وجل في الخطبة مكن الله بيته واللي بيعبث في الخطبه اعرف ان انت ب... انت انت بتحط اسفين عشان تهدم البيت بعد ما تتجوز فخد بالك انت هتعمل ايه بقى الا ان تتوب الى الله عز وجل ايه هي الخطبه الع- العلماء بيقولوا كده وعد بالتزويج يعني انا اقول لك والله يا ابني انا ما- هجوزك بنتي حاضر ممكن اجي لك الصبح اقول لك ايه لا خلاص مش عايزك مش ملزم انا بيه ده يبقى اذا انت زيك زي اللي في الشارع بس الموضوع ان انا وعدتك بحاجه وما وعدتش الناس اللي في الشارع صح ولا لا لذلك المراه بتيجي تقعد بنقابها كده قدامك تكلمها ترد عليك فيما ليس فيه محظور والشيطان له خطوات والمحمول خلوه مش كده يعني اقصد له مؤدى الخلوه يعني فانا قاعد بكلمها في التليفون النهارده هقول لها الدراسه عامله ايه الشيطان هيلاقينا كده وهيساعدك قول لها الدراسه اوعى اتقي الله عشان يقول لك انت تبقى انت نجحت بقى فتقول لها الدراسه عامله ايه والاخبار ايه وبتاع بكره انت رحت المدرسه النهارده اه رحت المدرسه النهارده واخبار الدراسه ايه بعده انت رحت المدرسه النهارده اه طب كنت لابسه انهي طقم بقى العبايه ولا ال- ولا كنت لابسه كذا كذا بعد بعده انت اخبارك ايه يا جميل وحشتنا ونخش بقى في الكلام الملخبط صح ولا لا وده بيحصل فلا تتبع خطوات الشيطان امال اعمل ايه عشان افهمها اقعد معاها وابوها قاعد ما ينفعش اختها آه، امها لانها هي الاخرى آه، انت بتقول بنت خالتي بقى خالتك لما- لكن اقصد اقول يبقى قاعد ابوها حد حازم برضه ما تدورش على عيل صغير وتجيبه يقعد وتقول اللي هو عايزه والواد ما- ما- ما- ملهي بقى في ابو جنيه ملبس اللي انت جبته له وانت طالع خد كل والواد قاعد ملهي في ال- لا لازم تاخد وتد لازم ما تسيبش لوحدك مفيش حاجه اسمها ان تقعد وبعدين الاب يطلع يعمل كوبايه الشاي اللي هي اللي بتاعت السبرتايه يقعد شهر في المطبخ على ما يطلع لك ويرجع لك الكلام ده لا يجوز تقعد معاها وكلمها وانا بقول لك نصيحه اهو واسمع كلامي لا تتعجل الامور العاطفيه انت بعد كده هتبقى زوجتك وربنا سبحانه وتعالى يقدم بينكما بخير وتقول اللي انت عايزه انما انا عاوزك تتعجل ايه انك تنظر لفكرتها يعني هي بتفكر ازاي فكرها من فكرك اخبارها ايه فيما يستقبل من امور افقها قد ايه بيوافقك ولا بيوافقكش ال ال ال ال الحاله الاجتماعيه يعني مثلا ايه و- والكلام ده انا مكرره كتير في الحقيقه قابلت ابوها في المسجد تعمد كده تروح داخل على ابوها راجل كريم وكويس رحت داخل عليه العصر كده مصلي جنبه اهلا ازيك وعامل إيه؟ ازيك يا عمي وانت بتصلي هنا يا عمي قال يعني مش عارف يعني اه بصلي ازيك يا ابني وعامل ايه وبتاع لا والله لازم بقى تيجي عندنا وبتاع اقول له ماشي ولو تطلع خمس دقايق ليه اطلع البيت على غفله فشوف البيت نظيف و... ولا ولا مش نظيف مش كده قول لي دي حاجه بسيطه جدا وممكن لا ده في بيوت الناس طلقوا بعض بسبب ان ما فيش نظافه طلقها بعد ما بقى في عيال وحاجات زي كده تعالى يا ابني اتغدى عندنا خلاص يا عمي والله طالما حلفت بقى حاجي بس فلانه تعمل لنا الاكل اشوفها بتعرف تطبخ ولا ما بتعرفش لعل انا اكثر لك من الحكايه دي ان انا مره رحت عند واحد صاحبي وهو كاره لامراته جدا بسبب حكايه الاكل دي ما فيش بتاكله اكل عجيب خالص فلما قعدت معاه حط لي طبق كده وقال لي طبعا هو ضاجر جدا هو جايب الاكل طبعا مكسوف هو ايه ده مش اكل ده فحطه قدامي وقال لي انت عارف ايه ده؟ فانا لو قلت له مش عارف وقعت بينه وبين مراته هو لوحده شايط لوحده عليها لو قلت له عارف هبقى كذاب لان انا في الحقيقه مش عارف ايه ده حاجه محطوطه قدامي عجيبه جدا فقلت له ما يعني يعني باين برضه لما ندوق ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه جدا قال لي ده بقى قلقاس عمر امك ما عملته لك ابدا ما تعرفش عنه حاجه ابدا لانه حاجه وفعلا لما الواحد جه ياكله حسيت إن يا نهار ابيض ده ده حته قلقاس فده مما يفسد البيوتات ايضا بيتعب ال- فانا عايز اقول لك يعني الحاجات دي عايزك تهتم بده اما الامور التانية فانت ع- عاديك هتتجوز و... و... و... وبقابلني عليكم السلام محبك الذي حبتني من اجله بيقول احنا عايزين ترجمه لامين هذه الامه سيدنا ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه في الحقيقه مشروع الدرس دوت كان ابتداء ان احنا هنمشي في صحيح مسلم من اول كتاب البر والصله والاداب لحد ما وصلنا لكتاب الاستغفار والذكر والتوبه ان احنا هنمشي كده باب وبعد ما نخلص الباب نترجم لحد من التابعين ال- الائمه الذين لا يعرفون وكنت خدت قرار كده مؤخرا ان هنترجم للقراء قلت نفضل نترجم للقراء لحد ما نوصل للقراء بتوع اذاعه القران الكريم كمان قراء القران واحوالهم مع القران كانت ايه فما كانش في الحقيقه الخطه ده لكن ممكن نجتزئ آه، يعني درس كده ان شاء الله لنترجم للصحابة شيئا أو نعمل درس جديد خالص لموضوع الصحابة لأن احنا دلوقتي زي ما بنقول بقى دلوقتي بقينا إيه آه، بقينا مرمى البصر هتلاقي الناس دلوقتي بتتكلم عن الصحابة بأريحية وهيطلع لك ناس عندنا يقول لك ما, ما يبقى هم بشر زينا واحنا بنناقشهم وبيننا وبينهم بتاع و... الله أعلم بما سيأتي آه الإخوة جايبين كتاب الشيعة عقائد الشيعة بتاع الشيخ أحمد فريد حفظه الله وعايزين نوسعه عايزين عايزين الإخوة اللي هم الإخوة اللي أول مرة يجوا الدرس النهارده أول مرة يجي الدرس النهارده أنت أول مرة تيجي؟ بالله عليك قول الحقيقة مش أول مرة صح؟ طيب، خد ده عشان أنت صدقت أنت أول مرة تيجي خد ده وده اول مره يجي خد خد كتابين اهوت للاخ دون والاخ ابو ازرق والاخ اللي جنبه خد كتاب تاني اهو ماشي والاخ اخد يا عماد ادي الاخ ده وخد ادي الاخ اللي وراه وخد ادي خد يا محمد ادي الاخ اللي وراك ده ومكري خدها جري كده وتعالى الله خد ادي دخل دوره الميه يا راجل طب خد طب خلاص امانه خد اديها للاخ اللي دخل دوره الميه اتنين عندك تاني مره خلاص نتجاوز في حقك اول مره طب خد ادي خد- خد واحد وادي للاخ اللي جنبك ابو ازرق برضو واحد او خلاص احنا بعتنا لك واحد مش بعتنا لك واحد طيب ماشي خد ادي للاخ اللي ورا اللي وراك ادي اللي وراك وادي اللي وراه خد ادي الاخ اللي هناك عند العمود خلاص خلصوا جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين